شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كنا ابتدأنا الكلام في المرة الماضية عن الذين يختطفون حكما من حديث واحد ويتركون بقية الأحاديث أو الآيات يتركون بقية النصوص ومثلنا لذلك بالمرجئة وقد تفرع الكلام المرجئة أي الذين يؤخرون الأعمال فلا يدخلونها في الإيمان ويحتجون بمثل قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قالوا فنحن نقولها على النقيض الخوارج الذين يحتجون أيضا بنص واحد لإثبات الحكم كحديث أبي أمامة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن قضيبا من أراك سواك طيب يعني واحد خد سواك من واحد سرقه منه وحلف أنه لم يأخذ هذا السواك منه ده كفر ولا معصية هذه معصية طب لما تأتي على الحديث تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرم الله عليه الجنة وأدخله النار فقال خلاص يبقى ده شيء من الكبائر وادي واحد عمل كبيرة اهو حرم الله عليه الجنة وأدخله النار يبقى اللي عملوا الكبائر سيدخلون الايه النار ويخلدون فيها أهل السنة ليسوا كذلك بل إذا أراد أن يثبت حكما ما جمع كل الأحاديث أو النصوص يعني التي وردت في الباب فسلط بعضها على بعض ممكن يبقى فيه نص مطلق يسلط عليه المقيد أو في نص عام يسلط عليه الخاص أو في نص منسوخ يسلط عليه الناسخ أو في نص مجمل يسلط عليه المبين وبعد جمع النصوص كلها يخرج بالحكم الصحيح في المسألة فابن الجوزي رحمه الله يقول أنه تأمل حال كثير من أهل التصوف والزهد فوجدهم ما بين جهل بالشرع وابتداع بالرأي ويتلون نصوصا لا يفهمون معناها ثم مثل ابن الجوزي بمثال وهذا المثال الذي ذكره مناسب للمتزهدين وهو موقفهم من الدنيا زاهد يعني لفظ الدنيا طب لماذا لفظتم الدنيا قال لك لأن الله عز وجل ذمها وحذر منها وبين أن المتكالبين عليها لا خلاق لهم في الآخرة لأنه كما قال الله عز وجل والآخرة عند ربك للمتقين فأتوا بمثل هذه النصوص وببعض الأحاديث فيقول ابن الجوزي فمن ذلك أي من النصوص التي فهموها فهما خطأ وبنوا مذهبهم عليها أنهم إذا سمعوا في القرآن العزيز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أو اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته يبقى ده كل ذم ثم يأتون على حديث رواه الإمام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أصحابه على شاة ميتة وقد ألقاها أهلها على قارعة الطريق فقال ترون هذه هينة على أهلها يعني لو كانت غالية عليه عليهم ولها قيمة كانوا دفنوها إنما ماتت رموها على قارعة الطريق يبقى أرخص ما يكون ليس لها قيمة فقال عليه الصلاة والسلام والله لا للدنيا أهون على على الله من هذا على أهله قال لك أدي الدنيا جيف يتقاتل عليها كلابها ابن الجوزي صحح المسألة دي قال لا الدنيا ليست كذلك لأن الدنيا فيها مصالح الآدمي وقد امتن الله تبارك وتعالى على الناس بذكر ما ذلل لهم في هذه الحياة لما تقرأ التمنتاشر آية التي في افتتاح سورة النحل كلها تفضل من الله عز وجل بذكر الأنعام وأنها تحمل متاعهم وقال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وهذا جاء على جهة الامتنان أن الله عز وجل يمتن على عباده بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا وكذلك قول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فأباح أن يتنعم المرء وهنا يعني لفتة أود أن أقف عندها وهي تتعلق بمسألة الوقف والابتداء في القرآن أنت عايز تعرف اللي بيقرأ ده بيفهم ولا لا انظر إلى وقفاته وإلى بداياته إذا بدأ يعني مثلا اللي يفهم المعنى الصح لا يقف على قوله تعالى خالصة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من من الطيبات من قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات والطيب ماشي من من الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالص أهو الوقف ده غلط طب إيه سر غلطه لا ما أنت ممكن تبتدي خالصة يوم القيامة آه ليست هناك نعمة خالصة في الدنيا من النكد والكدر كل من, كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده لعباده دي للدنيا كلها مش للمؤمنين بس يعني فما من نعمة إلا وهي مكدرة حتى تستطيع انك انت تستدل على هذا المعنى بالماء الماء الفرات العذب السلسبيل مش ممكن الواحد يشرق ويموت منه وده المية لا هلوقمة واقفة في الزور ولا انت عايز تبلع ولا الكلام ده ده الماء العذب السلسبيل الفرات ممكن يشرق يموت منه فمكدر برضه ولذلك يعني الله عز وجل يعني ذكر ما يخدم هذا المعنى قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا حرف الألف في أسقى زي اللقمة في الزور ولذلك انت ممكن تقف عليه يعني لما تقرأ وأن لو استقاموا على الطريقة لا مش وقفت اهو لا أسقيناه وقف بخلاف شراب أهل الجنة مفيش ألف وسقاهم ربهم شرابا طهورا سقاهم شوف سهلة ازاي لكن الألف الهمزة اللي واقفة دي واقفة فعلا لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ده في الدنيا بخلاف شراب أهل الجنة لا يغص المرء أبدا من شراب في الجنة عشان كده مفيش نعمة في الدنيا غير مكدرة كل نعمها مكدرة فاللي فاهم ما يقفش على خالصة إنما هي إمتى تبقى فعلا خالصة يوم القيامة في الجنة فمسألة الوقف الابتداء دي مسألة تدل على فهم يعني مرة أحد القرأة المشهورين جدا في سرادق من السرادقات عمال يقرأ فقرأ الآية الآتية فانظر إلى وقفه وانظر إلى فساد ابتدائه قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وقف وبعدين تحزلق فقال بالله إن الشرك لظلم عظيم فخلى الباء باء ايه باء القسم والباء هنا اساسا مش القسم خالص حرف جر فلما يبتدي يقول بالله ان الشرك لظلم عظيم افسد المعنى لانه لا وجود لهذا الايه لا وجود لهذا المعنى في الايه عشان كده المفترض ان الوقف الابتداء يخدم المعنى مش يؤسس معنى غير موجود في الايه يعني مثلا بعض الايه الناس القراءة برضو المشهورين يقرأ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فقرأها هكذا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وبعدين قال إيه على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا المعنى ممكن يبقى مقبول ليه لان في بعض الاسرائيليات اللي فيها المعنى ده بس انا ما اقدرش اثبت المعنى بهذه الاسرائيليات الاسرائيليات بتقول ايه ان لما جاءت ابنة الرجل الصالح ويعني حبت تدله على البيت قالت له اطلع قدام وانا وراك وتقوم حدفاله طوبة يعني حود يمين هتفضلوا طوبة يعني نروح شمال على أساس إن إيه ما تمشيش قدامه فقد يظهر منها له فده برضه فيه حياء والكلام ده آه والله يعني هذا كلام جميل لو كان له مساعد مع إن يعني المتصور آه إن ممكن تكون البنت عندها حياء والكلام ده حتى لما عرضت حتى لما كلمت أباها عرضت أنها تريد أن تتزوجه لكن ازاي لفتها يعني قالت ان خير من استأجرت القوي الامين يا ابا تستأجر ان خير من استأجرت القوي الامين قال لك دي عرضت بس تعريض يعني في غاية اللطف والبعد ايضا يعني يعني قليل قوي اللي يفهم ان البنت عرضت بان هي ايه ممكن تريد ان تتزوج موسى عليه السلام يبقى اذا الوقف الابتداء انما يؤسس ايه لتأسيس المعنى مش لتشييد معنى ليس في الآية خلاص فهذه الآية أيضا تدل على أن الله عز وجل أباح لعباده كل شيء في الأرض إلا ما حرمه عليهم وأيضا الدنيا مزرعة الآخرة وأنت هتشتغل إزاي يعني هتصل كيف تصل إلى الجنة إذا لم تكن من أهل الدنيا يعني في صحيح مسلم من حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعلموا أن أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت أو أنكم لن تروا ربكم حتى تموت اللي رؤية الله عز وجل في الدو في, في الجنة يعني يبقى لابد أن أن يسبق الجنة المزرعة مزرعة الآخرة فهذه النظرة القاصرة إلى الدنيا هي كانت أحد الأسباب الرئيسة لتخلي هؤلاء عن الدنيا فتركوا عمارتها وكان لهم في ذلك يعني كلام فظيع ابن الجوزي الحقيقة كرر هذا المعنى في كتاب صيد الخاطر كثيرا مسألة ذم الصوفية الذين ذموا الدنيا وتركوها ولم يتمتعوا بالطيبات ولم ينظروا إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما امتنع من مباح طيب بل كان يأكل الحلوى وكان يشرب العسل وكان يستعذب له الماء وكان يلبس الثياب الجيدة فكيف يعني حتى التصوف نفسه يقول لك مشتق من أشياء مرة يقول لك مشتق من الصوف أو الصفاء أو الصفة أشياء كده يعني ايه يقول لك التصوف جاي منين أو الصوفية جاي منين الاسم فمن ضمن المشتقات بتاعتها قال لي جاي من الصوف قال لك ليه طب اشمعنى الصوف يعني قال لك لأن عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف طيب من من أولى أن نتبعه أليس نبينا صلى الله عليه وسلم وكان يلبس القطن الناعم لهو قال لك لا البس الصوف الخشن عشان ايه يشكوكك كده ويبقى كأنك نايم على الإبر قال طب انت بتعذب نفسك ليه ما هي يعني المصلحة انك انت تعذب نفسك وبعدين حتى العلماء في شرع من قبلنا يقول لك يعني ليس شرعا لنا في الأصل لأنه ماسيق لأجلنا ماسيق لأجلنا أو كالذي يقول بعض العلماء الآخرون شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يرده فإن ورد في شرعنا ما يرده فالأصل إيه؟ الأصل أن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول ابن الجوزي رحمه الله بعد ذكر بعض النصوص قال فبالغوا في هجرها من غير بحث عن حقيقتها وذلك أنه ما لم يعرف حقيقة الشيء فلا يجوز أن يمدح ولا أن يذم أبو حازم سلمة بن دينار أحد العلماء الكبار من التابعين ممن يروي عن سهل بن سعد وطبقته من الصحابة رضي الله عنه قال له عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال له إني لأجد شيئا يحزنني دي نظرة نظرة العلماء العاملين للدنيا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا متروك متروك الحديث طبعا أبوه زيد بن أسلم الثقة الإمام من مشايخ مالك وابن عيينة وهذه الطبقة بس طبعا ما فيش حد يقول متروك يبقى الإسناد ضعيف ليه لأنه بيحكي حكاية يعني سؤال يقول إني سألته ها يعني هذه ليست رواية حديث عشان ممكن تتوقف في, في إسناد يقول لأبي حازم إني لأجد شيئا يحزنني قال وما هو يا ابن أخي قال حبي للدنيا فقال اعلم أن هذا لشيء ما أعاتب نفسي على بعض شيء أباحه الله لي لأن الله قد حبب هذه الدنيا إلينا لتكن معاتبتنا أنفسنا في غير هذا ألا يدعونا حبها إلى أن نأخذ شيئا من شيء يكرهه الله ولا أن نمنع شيئا من شيء أحبه الله فإذا نحن فعلنا ذلك لم يضرنا حبنا إياها طالما الشيء أنت بتاخده من حلة إيه الإشكال الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أشعث الشعر وسخ الثياب فقال له أرب مال أنت عندك فلوس يعني عندك أموال قال نعم قال من أي المال عندك إبل ولا غنم ولا فلوس سيلة ولا عندك إيه قال من كل المال فقال له إن الله عز وجل إذا أنعم على عبده أحب أن يرى أثر نعمته عليه طالما عندك فلوس اظهر بمظهر جيد لأن رثاسة المظهر فيه نوع شكوى فيه نوع شكوى طالما أنك تقدر أما إذا لم تكن تقدر على مثل هذا خلاص زي الإنسان يجوع اختيارا أو يجوع اضطرارا الذي يجوع اضطرارا زي الصحابة ما كانوش لاقيين ياكلوا فيقوم يصبروا إنما يجوع اختيارا ليه قدامه الأكل وهيموت من الجوع طب أنت ما بتاكلش ليه يقول لك أنا بمرن نفسي رياضة ويفضل يترك الأكل شيئا فشيئا فشيئا لحد ما يجيله لطف يتهيأ له بقى أشياء كده إن الشيطان قد يتهيأ للإنسان إنه جاي له في صورة رجل صالح ولا جاي له بتاع لك أنا رأيت ملكا أو رأيت مش عارف إيه أو الكلام ده طب أنت بتجوع نفسك ليه الله عز وجل ما أراد منك هذا ولا فرض عليك هذا يوم يأتي المتحذر ويأتي بحديث عائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك فيقول لك يعني كل ما العمل يكون فيه تعب أكتر كل ما يكون أفضل أنا راجل غني وكويس ممكن أسافر بالطيارة أروح عشان أعمل عمرة عمرة رمضان مثلا أو إن أنا أحج أقول لك لا أنا هركب عربية من اللي هي العربيات اللي هي المقلقلة دي وبتاع يركب دبابة ولا يركب ربع نقل ولا الكلام ده عشان في أي مطب يترزع عشان إيه يوصل تعبان فيقول لك لا أنا أخد لي 3 أربع أيام في الطريق والكلام ده هوت عشان إيه أجرك على قدر نصبك كل ما تتعب أكتر كل ما تاخد الإيه كل ما تاخد الأجر ما هو ده نفس الفهم المغلوط اللي ابن الجوزي برضه بيحذر منه لا أجرك على قدر نصبك إذا كانت المشقة لا تنفك عن العمل ما انتش عارف تفصلهم عن بعض عشان توصل للهدف هو كده لازم تركب الجمل ما انتش عارف غير كده وإلا مش هتوصل خلاص إذا كانت المشقة لازمة للعمل لا تنفك عنه خلاص يبقى أجرك على قدر نصبك لأن الله عز وجل ما قصد إعناتنا قط قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج إنما أراد الله عز وجل بنا اليسر فده برضو فهم مغلوط لمعنى المشقة بالنسبة للعمل فأبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله بيقول له, بيقول له لا يضرك أن تحب الدنيا إذا كنت لا تتناول شيئا يكرهه الله عز وجل ولكن لتكن معاتبتنا أنفسنا في غير هذا أن الإنسان إذا تجاوز حدود الله تبارك وتعالى وقد وجدت يعني كلاما لعلي بن أبي طالب وهو مروي في عدة كتب من كتب الحديث كالمجالسة للديناوري وكذم الدنيا لابن أبي الدنيا وكتاريخ بغداد للحافظ الخطيب وتاريخ دمشق لابن عساكر يعني له أكثر من طريق آه فسئل علي رضي الله عنه عن الدنيا شوف برضو الصحابة كيف كانت رؤيتهم للدنيا فقال الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها مهبط وحي الله ومصلى ملائكته ومسجد أنبيائه شوف الكلام يعني كلام واضح ومتجر أوليائه ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة فمن ذا يذمها وقد أذنت ببينها أي بفراقها الإنسان إذا مات فقد فارقها ونادت بفراقها وشبه بسرورها السرور وببلائها البلاء ترهيبا وترغيبا فيا أيها الذام للدنيا المعلل نفسه متى خدعتك الدنيا أو متى استدامت إليك أبمصارع آبائك في البلا أم بمصارع أمهاتك تحت الثرى يعني ما الذي غرك بطول المقام تعمل فيها عمل من لا يموت وأملك في أملك فيها أمل من لا يموت ما الذي غرك قبور آبائك أم قبور أمهاتك يعني هذا قبر أبيك لا يزعجك وانت ما انتش واخد بالك انك هتحصله قريب وكذلك قبر أمك برضه ما انتش واخد بالك انهم ماتوا أبوك كان أغنى منك لأن, لأن ميراث أبيك إنما انقسم على إخوته فما من واحد منكم إلا وهو أفقر من أبيه لأن أباه كان عند الإيه كان عنده المال كله فلما مات جزء هذا المال ووزع على هؤلاء يبقى ما الذي غرك بطول المقام يعني أقبورهم أمصارعهم دي كانت المفروض أنها تنبهك كم مرض كم مرضت بيديك وعللت بكفيك تطلب له الشفاء وتستوصف له الأطباء لا يغني عنه دواؤك ولا ينفعه بكاؤك ياما ناس من الموتى انت قعدت تمرضه انت كنت الممرض بتاعه وانت اللي بتجيب له الدواء وانت اللي عمال ت... ومع ذلك أم ميت مات دفنته قعدت تبكي عليه ايه اللي غرك يعني بيها يبقى علي بن ابي طالب لما بيتكلم هذا الكلام عايز يقول ان المذموم هو الذي لا يتعظ بمصارع غيره فيوم يركن الى الدنيا ولا يعمل فيها بعمل من ينظر الى الاخره الرسول عليه الصلاه والسلام كان في الدنيا وكانت عينه على الاخره حديث صحيح ان انه لما ذبح ذبحا ذبحا عليه الصلاة والسلام وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقسم هذا اللحم على الناس فلما دخل عليه عليه الصلاة والسلام قال لها ما فعلت بالشاة قالت يا رسول الله ذهبت كلها إلا ذراعها فقال لها بل بقيت كلها إلا ذراعها بقيت كلها لأن ده إيه كان كان صدقة يبقى النبي عليه الصلاة والسلام إنما إيه إنما قاسها بمقياس الآخرة زي ما بيقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي كبشة الأنماري الذي أخرجه الترمذي وأحمد ويعني ابن ماجة أخرج عجزه قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدق ده مش حزبة أهل الدنيا أهل الدنيا معاه عشر تلاف تصدق بألف يبقى معاه تسعة دي حسابات أهل الدنيا إنما حسابات أهل الآخرة ما نقص مال من صدقة ليه؟ لأن الألف اللي أنت تصدقت بيه ده هو لما ننظر إلى الأحاديث من جاء بالآيات مثلا من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها اضرب ألف في عشر أمثال هو ده الواقع وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم يربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوة فلول والخيل تاخد الخيل صغير كده تفضل تربيه تربيه لحد ما يكبر الله عز وجل يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ضعف مش تضرب في 700 لا 700 ضعف فيبقى المال ناقص ولا زاد آه ما لا يزيد إلا بهذا المنظور إنما عند أهل الدنيا آه ينقص صدق بألف فاضل معاه تسعة وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة الناس بتقول إيه كل ما يظلم الله يسامحك كل ما يظلم الله يسامحك خلاص هيركبوك هتفضل طول الله يسامح لحد ما, ما يخبطك ألمين ويبهدل كرامتك ويضيع سمعتك والكلام لا لازم تقف له لازم تبين له ان انت نبك ازرق وعظمتك قوية والكلام ده ويجيب لك ايه لا يلجغ المؤمن من جحر مرتين النبي عليه الصلاة والسلام الشاعر عمر بن أبي عزة لما شبب بنساء المسلمين وهاجى النبي صلى الله عليه وسلم مسكه قال له ايه كن خير آخر آخر مرة سابه جاء تاني مرة برضه اشتغل في الايه في هذا الضلال المبين وشتم المسلمين والنساء والبتاع ده مسكه سابه قال له كن خير آخذ وامن علي والكلام لما عملها في المرة الثالثة ومسكه عايز يقول له سيب قال له لا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وأمر به فقتل فيوم يقول لك ايه يقول لك ما ده الحديث ده يدل على ان ده مش على اطلاقي والكلام ده اه انت عشان تاخد النصوص دي وتوفق بينها المخلص منها ايه ان يكون لك بصر بمعادن الناس بمعادن الناس اه اللئيم اذا ثبت انه لئيم على وجه الانصاف ما تبقاش بتتجن عليه يعني لا يكون لئيم فعلا اللئيم اه استعمل معاه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين إنما الكريم عشان الفاضل أستعمل معاه وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة زي ما المتنبي بيقول يعني إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد مع إن المتنبي لئيم ليه لأنه لما غضب عليه كافور الإخشيدي هجاه هجاء مقزعا مع ان كافور ده يعني كان ممن خلط عملا صالحا واخر سيئا يعني هو بالنسبة بالقياس لحكماء للحكام عصره كان ممتاز وكان عنده بقية من دين وهو اللي جاب المتنبي وقعد يوكله ويشربه ويديله فلوس ويغدق عليه لول ما المتنبي حس ان في زورار من كافور عنه شتمه شتيمة فظيعة وسطر فيه الأشعار بأشياء الإنسان يستحن يقولها كمان أه. فده الإنسان إذا ثبت أنه كريم ماشي هيحفظ لك الجميل وفي واحد تعمل له خدمة واحدة بس يفضل يخدم فيك طول عمره ويراعي هذه الخدمة وهذا الجميل اللي انت عملته فيه وكل ما يقابلك يقول لك والله مش عارف أوفي جميلك ازاي ولا عارف أعمل لك ايه واحد تاني تكيل له يقول لك كنت جبت حاجة عشان كده سفيان الثوري بيقول ايه بيقول نظرنا الى اصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف الى اللئام اصل كل عداوة في العالم انك تعمل معروف في انسان اللئيم يبقى الدنيا لا ينبغي أن ننظر إليها هذه النظرة خذ النصوص كلها مع بعضها ووجه كل نص المكان لأن الدنيا أطياف شتى ما ينفعش نص واحد لأن كل بني آدم ممكن يكون دنيا لوحده كل بني آدم فأنت تحتاج أن تعامل هذا وتعامل هذا وتعامل هذا بس المسألة كلها تحتاج إلى بصر فعلي بن أبي طالب بيقول الدنيا دي مش هي مهبط الوحي وهي فيها المساجد زي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى والمساجد بقية المساجد ومتجر الأولياء هي مزرعة الآخرة الحسنات اللي بيجيبها بيجيبها منين ما هو من بقائك في الدنيا يبقى المذموم أن تجعل الدنيا في قلبك هو ده المذموم خلاصة الكلام يعني إنما أن تجعلها في يدك فهذا لا حرج عليك فيه كانت الدنيا في يد الأولياء أيضا إبراهيم عليه السلام كان غنيا وطبعا انتم عارفين داود عليه السلام وسليمان عليه السلام كيف كان غناه وحتى ان ابراهيم عليه السلام كما ورد في بعض الاثار ضاقت الماشيه ضاقت الماشيه ماشيته ضاقت البلد عنها فالنهارده في اغنياء وعندنا من سماهم ابن الجوزي زي طلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف اللي احنا سناتي على اخبارهم خبرا خبرا عندما ناتي الى يعني هذه الفقرة فبيقول يعني إذا بحثنا عن الدنيا رأينا هذه الأرض البسيطة التي جعلت قرارا للخلق تخرج منها أقواتهم ويدفن فيها أمواتهم ومثل هذا لا يذم لموضع المصلحة فيه إذا كانت الأرض بتطلع لك النبات بإذن الله دي تذم إذا كانت الأرض بتبقى قبور دي تذم فهي دي مصلحة ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا كفاتا يعني جمعناهم على ظهرها ونجمعهم في بطنها تعرف الكفتة كفتة دي عبارة عن ايه خليط انت لحمة بدأت باللحمة اللحمة ورز وخضار ومش عارف ايه الكلام ده تطحنهم في بعض وتعملهم عجينة كفتة بقى فازاي فألم نجعل الأرض كفاتة يعني لمناهم على ايه على على ظهرها وهم أخلاط تلاقي الأسود وتلاقي الأبيض وتلاقي العربي وتلاقي الأعجمي وتلاقي المسلم وتلاقي الكافر ها أخلاط زي إيه خلطة الكفتة بالظبط فده لا يذم ليه لأن هي المصلحة تقتضي ذلك قال ورأينا ما عليها من ماء وزرع وحيوان كله لمصالح الآدمي وفيه حفظ لسبب بقائه لأنه لازم يأكل ولازم يشرب والكلام ده وهذا كله موجود على الأرض ورأينا بقاء الآدمي سببا لمعرفة ربه وطاعته إياه وعبادته وما كان سببا لبقاء العارف العابد يمدح ولا يذم ما هو انت لو ما لقيتش أكل هتموت وانت لو مت من الذي يعبد الله ومن الذي يسبحه ها ومن الذي يقوم بعبادته فانت لازم انك انت تتقوى يعني حتى العلماء وابن الجوزي ذكر بقى قال لك في بعض الصوفية مثلا والجماعة دول لا يأكل ولا يشرب ويصلي قاعد ليه قال لك مش قادر أقف ما هو قال الكلام ده قال, قال لك يبقى إذا جوع نفسه وضيع ركنا ركن لأن الوقوف في الصلاة ركن لو أن رجلا صلى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام بطلت صلاته يبقى إذا لما يجي يضيع يضيع ال ال ال ما, ما فرضه الله عليه لشيء مش هنقول استحبه الله له لأن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل فده جوع نفسه لدرجة أنه ضيع الفرض إزاي يبقى الإنسان إذا لم يطعم وإذا لم يشرب خارط قواه ولا يستطيع أن يعبد ربه بل لا يستطيع بل سوق الجهاد لا يقوم إلا بسواعد إلا بسواعد قوية يعني الدنيا كلها تنتهي إذا سلك الإنسان هذا المسلك يبقى إذا ما أوجده الله تبارك وتعالى على الأرض من ماء وزرع وحيوان كله لخدمة الإنسان حتى يقتات به فيقوم بعبادة الله تبارك وتعالى قال فبان لنا أن الذم إنما هو للأفعال سواء كان الجاهل أو العاصي في الدنيا وليس للدنيا نفسها فإنه إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم واحنا برضو عايزين برضو نبين المسألة دي لأن الناس ايه طرفان ووسط في المسألة دي أنا سمعت بعض المشايخ المعاصرين رحمة الله عليهم يرفض أحاديث الزهد وقال بالنص مش ممكن أنا المسلم يطلع الدنيا والخواجة يتجوزها فعشان كده كل الأحاديث التي وردت في الزهد إنما هي جرعات خاصة لا أحاديث عامة والكلام ده غلط برضو يعني لا يكون هكذا المسألة تحتاج إلى تفصيل فالناس طرفان كما قلت في المسألة دي الجا بين الجافي والغالي لا المال إذا جيء إذا اكتسبه الإنسان من وجه مباح يمدح به إذا لم يجحد حق الله فيه يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى عمرو بن العاص فقال له البس سلاحك وأتني لبس السلاح انت عارف السلاح اللأمة لأمة الحرب والخوذة خلاص فالخوذة دي عشان يحمي راسه واللقمة عشان يحمي دراعه لأن الواحد إذا ذهب إلى المعركة حاسرا مش لابس الخوذة الحديد ولا لابس اللقمة هي دي تسيف واحد ينفلق دماغه نصين أو واحد يضربه على إيده ويقطعها خلاص شغلته إيه بقى لما إيده اتقطعت فيقوم يلبس اللقمة عشان يحمي دراعه ويلبس الخوذة عشان يحمي راسه فعمر بن العاص رضي الله عنه راح لبس بقى ايه آلة الحرب وجاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام له إني أريد أن أرسلك إلى مكان كذا كان كان طالع على غزوة ذات السلاسل يعني لت لتغنم وأزعب لك من المال زعبة صالحة يعني تاخد فلوس يعني هتروح هتغنم وهتاخدوا غنائم وبتاع وهيطلع لك ايه مبلغ من المال فقال يا رسول الله ما على هذا تبعتك انا لا بتاع دنيا ولا عايز فلوس ولا الكلام ده لان عمرو بن العاص كان مليش يعني كان قبل ان يسلم كان معاه فلوس فقال له يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح ونحن في هذه الأعصار ما ضاع فقراؤنا إلا بعدما ذهب المال إلى سفهائنا على استعداد أن يروح يتغدى في باريس ولا يروح لندن والكلام ده هو وعمره ما يفكر يوكل واحد إلا بعدما جاءت بقى الإيه المسابقات اللي فيها ريحة الجاهلية وريحة الإيه التفاخر اللي هي اللي يقول لك موائد الرحمن اللي الراقصات بيعملوها والممثلات بيعملوها والممثلين والكلام ده ويتسابقوا بقى مين اللي ياكل لحمه اكتر مين اللي يصنف اللحوم واللحمه البارده والسخنه والمش عارف ايه الكلام ده واصبح دلوقتي يقول لك دي مائده خمس نجوم ودي اربع نجوم ودي ثلاث نجوم والكلام ده والناس يتسابقوا وينفقوا عشرات الالوف على هذه الموائد هو ده ده عمل ما انا ما ادخل يعني في نية احد لكن مسألة اكرام الفقير يقول لك اكرام الفقير لما توكله كويس والكلام ده هو يبقى اكرام للفقير لا في ناس فقراء لا يسألون الناس الحافا في امس الحاجة الى هذا المال فضلا مش هنتكلم عن اصل المال اللي جايبينه واحدة بتهز وسطها مثلا طول السنة مثلا لما هزت جيبها نزل ايه نزل كم الف كده وبتاع في رمضان يروح العمر علشان يكفر سيئاته وفي ناس بيوقفوا المسرح بتاعه في رمضان بس احتراما للشهر الكريم يوقف المسرح كله وممكن ياخد الفرقة كلها ويطلع يعمل عمرة ويرجع مش هنتكلم عن أصل المال والكلام ده لأن المسألة إيه المسألة واضحة لا دعك من من هؤلاء شوف الناس الذين ينساقون مع أهوائهم يروح أربع خمس مرات في السنة في بلاد أجنبية وما اعتمر قط قط وما حج قط يعني حتى لما يحب يجيب ال ال ال الملابس ما يجيبهاش من هنا يعني أنا حصل لي موقف زمان لما كنت في الإمارات في رمضان كنت بقضي يعني عشر أيام الوسطى في رمضان كده وبرجع على عشرين رمضان على عشرين رمضان آه فإخواننا حبوا يكرموني قوي فقاموا حاجزين لي في الدرجة الأولى الممتازة اللي هي إيه بتاعة رجال الأعمال الكبار يعني قطة السمان والجماعة دول والطيارة مليانة على كده فأنا طبعا لما قعدت يدوب كان قاعد قدام الجرنان عمال أقرأ فيه بتاع وإذا بي ألاقي مجموعة من الممثلين عندنا كانوا جايين زي ما أنا فهمت من الحوار بعد كده جايين دبي علشان يشتروا هدوم العيد من دبي وكانت رحلة ربنا ما يوري حد فيكم رحلة زيها أبص طبعا كلهم بقى لابسين استريتشات وباديهات ومش عارفين الممثلين وبتاع وطبعا المضيفات والمضيفون أول ما عرفوا إن دول من الجماعة إياهم جم بقى عشان التقط الصور التذكارية وبتاع وسلموا على بعض وطقوا على يدين بعض وقلت إيه البلا الأزرق اللي أنا فيه قلت أركب ترسو ها ارجع ورا اشوف يعني احسن من الدرجه الاولى الممتازه دي قمت سايب المكان ده ورجعت ورا لقيت ولا مكان في الطياره خالي علشان ايه علشان اقعد فيه ابعد عن البلا الازرق ده ما قدرتش اعمل حاجه كل اللي قدرت اعمله ان قمت منيم الكرسي وقمت حاطط الجرنان على وشي وفضلت طول الرحله حاطط الجرنان على رجلي لا عارف اتهنى بقعده ولا عارف اعمل اي حاجه لحد ما نزلت النهارده لما يكون واحد رايح هدوم العيد ما يجيبهاش من هنا لا يروح يجيبها من دبي علشان مش عارف الكلام ده طب النهارده ايه اللي هيحصل يعني لما تجيب هدوم العيد من هنا وما بقي عنك تلبس واحد عريان لا هو يلبس افخم الملابس والعريان يفضل عريان انما اهل الديانه اذا استحوذوا على الاموال يبذلونها ديانه ايضا لان النص هو الذي يحركهم ويعلمون ان ما عند الله خير وابقى فاشكال اشكال ان الاشكال ان يذهب المال الى غير تقي هو ده الاشكال لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح فمدح النبي صلى الله عليه وسلم المال حتى أيضا أن الله عز وجل قال إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولا لهم ماشي طب خير لهم امتى إن أبديتها ما هو الآية الآية شطران إبداء وإخفاء إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي أي نعم ما فعلتم أن تظهروا الصدقة ليه؟ لأن في واحد ممكن يغار لما أنت تطلع الصدقة تقوم تغري الآخر أنه يفعل عنده نية خير بس ساكن كامن هو حديث جرير بن عبد الله البجري في صحيح مسلم لما الذي قال فيه جاء جماعة من مضر بل كلهم من مضر عليهم سيما الفقر والكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شافهم تغير وجهه فقال ليتصدق أحدهم من ديناره ليتصدق أحدكم من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره قال فقام رجل من الأنصار فأتى بصرة عجزت كادت يده أن تعجز عن حملها بل عجزت عن حملها ووضع السرة أمام الرسول عليه السلام فتتابع الناس كل واحد جرى على البيت عشان يجيب حاجة فاجتمع كومان من ثياب وطعام قال فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة طب الصحابة اللي كانوا موجودين دول ما الخير كامل في النفوس بس عايز واحد إيه يستثيره أي واحد يعمل حاجة زي دي ممكن كتير من أهل الخير يعمل زيه فإنه إن تبدوا الصدقات فنعماه نعم ما فعلتم أن تظهر الصدقة ليه لأن الفقراء هم المستفيدون من القصة دي يبقى فهو خير لهم لمين للفقراء عشان كل الدنيا لكن إذا أنت إذا خشيت على نفسك أنك أنت هيدركك بقى رياء وسمعة وكل امرئ أدرى بنفسه وحديد نفسه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم أنتم مش لهم الخير الفقراء الشطر الأول من الإيه من الآية فمعروف أن الإنسان قد يهيج غيره وانت لما تشوف واحد بيبكي في الصلاة انت بتبكي حتى لو ما كانش عندك نية بكاء فقلت له ان الشجا يبعث الشجا ده كلام ايه متمم ابن نويرة في ابياته الجميلة لما قتل اخوه مالك ابن نويرة ورثاه بالابيات الجميلة لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافكي وقال اتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فالدكادكي فقلت له إن الشجا يبعث الشجا هو ده الشاهد يعني فدعني فهذا كله قبر مالكي كأنه لم يمت في الدنيا إلا مالك فما من قبر يراه إلا وهو قبر أخيه فالشجا يبعث الشجا على الطبع السراء زي ما بنقول فاحنا عايزين نقول بقى ايه المال الصالح للرجل الصالح يبقى يبقى ده تزكيه من النبي عليه الصلاه والسلام لما اراد عمرو ان يرد هذا والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال كما في حديث أبي ذر لما قال هلك المكسرون الذي جمع مالا فعدده يقعد يعد في الفلوس وعنده كيف كل شوية هو عارف الخزنة فيها قد ايه بس يطلع عشان يشوف الميات و... والمتينات والكلام ده المتين اللي بتاع الطويلة الجديدة دي ها والكلام ده هو تقعد يعد ويفرق وعارف عارف ان كل لفة 10000 من من من انطراز الميات او 20000 انطراز العشرينات المتينات والكلام ده بس عنده كيف كده يقعد بقى ايه يعد ويعمل ويخلي ويسوي الكلام النبي عليه الصلاه والسلام قال عن الجنس ده هلك المكثرون الا من نفح بيده هكذا وهكذا وهكذا اللي هو ايه اللي هو يستحق الغبطه ويستحق الحسد كما في حديث ابن مسعود وغيره اللي هو ايه لا حسد الا في اثنتين من ضمن الاثنين دول ايه ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق شوف كلمة هلكته عمرك شفت واحد مغلول من فلوسه لدرجة انه عمال يبعزق بغل ما هو إيه ما هيهلك المال ازاي بس ما هو ممدوح علشان ايه هذا القيد الاخير قال لك فين في الحق انما في واحد بيتبارى مع الاخرين يتبارى مثلا سيارة مثلا الفئة الكام الفئة السابعة 850 ألف أنا ما أعرفش الكلام ده العيال الصغيرين اللي بيقولوا لنا بيقولوا لنا أنت عارف ال BM فئة الفئة السابعة ولا الفئة الثامنة ولا إيه؟ الفئة السابعة أه عيل ما طلعش من البيضة لسه بيقول لنا إحنا يعني بيقول له تعرف ال BM الفئة السابعة قد 850 ألف وموجود في كفر الشيخ أظن عربية كانت داخلة زيارة وطلعت أظن واخد بالك عدت كده كالخيال ها وطبعا في عربيات اللي هي بمليون ومليون وشويه والكلام ده وفي الاخر شويه صفيح يعني لو دخلوا في شجره يعني لسه اول امبارح كنت في القاهره وبعدين شفت عربيه عند واحد صاحبنا يعني في ورشه فانا شفت العربيه عامله زي عربيه تحت الطلب عارفين عربيه تحت الطلب بتاع الموت صندوق كده واخد بالك ازاي لا لها شكل ولا لها طعم ولا الكلام فبيقول لي تعرف العربي كام قلت له لا قال لي ب 3 مليون ونص قلت له تحت طلب دي 3 مليون ونص ده انا عربيتي اشيك منها ومنظرها جميل حتى عنها وبتاع قال لي لا ما هي القصه مش كده القصه بقى ان لو حصل حادثه خبطت في حاجه تلاقي نفسك في وسط بلالين مش مش زي العربيات الحديثه البالونه تبقى في الوش عشان لو حصل حادثه مثلا الاكسدام ضرب في حاجه يقوم البالونه اللي في الطابلو تطلع على وشك على طول بدل ما تتخبط في الازاز ولا الكلام ده قال لك لا ده بيبقى ملفوف بلالين بقى من وشه ومن جنابه الاثنين ومن ظهره والكلام ده يعني فقال لك عشان خاطر ايه يعني يتلقى اي صدمه وبتاع والكلام ده ده حاجه من الايه الحاجات التقنيات الحديثه والكلام اه صح الكلام ده قد يكون برضه سبب من الاسباب في الكلام ده بس اللي عمل القصه دي أناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فهو متصور ان نجاته في كده نجاته في كده زي مثلا الراجل المتبرع اللي تبرع بكل ماله كان مريض مرض معين وقال لهم أنا لو مت بيه آه كل المال بتاعي أوقفوه على اكتشاف دواء لهذا المرض بس حطوني في الفريزر علشان أول ما تلاقوا دواء تطلعوني وتسيبوني بره بدل ما هو متجمد ايه يرحرح يبقى ملدن كده فاكر نفسه زي رغيف العيش تحطه ملدن يطلع ملدن لا هو فكر بقى لما يتحط في الفريزر هيفضل محتفظ بقى بالكلام ده لحد ما يلاقوا دواء وبعدين يديله شويه ايه شويه حقن والكلام دوت يقوم ترجع فيه الروح تمام كتير من المخترعات بتاعتهم مخترعات للحفاظ على الدنيا للحفاظ على الحياه صح تنفع تنفع اهل الايمان انهم يتخذوها سبب من الاسباب لكن واضح ان في هذه المخترعات داخل فيها مسألة عقدة عدم الايمان باليوم الاخر فعايزين نقول يعني الناس اللي بيتسابقوا كل واحد يجيب سيارة التاني يجيب افخم منها وانا شفت العجب في المسائل ديت من الناس اللي هم بيسموا نفسهم رجال اعمال والكلام ده ومخهم مش بتاع شغل ابدا انما يروح ياخد له 150 200 مليون 300 مليون عزيز راجل اعمال ياخد مكتب في افخم العمارات ويركب افخم السيارات ويعمل طقم شغالين والكلام ده وياخده في الصحراء 200 300 400 فدان الفدان بثلاثة ساغ ولا حاجه ويبتدي ايه يبتدي عايز يعمل شغل وما بيعملش شغل وفي الاخر اذا اتدين للبنوك مش عارف يرجع يكون الارض غليت يبيع للحكومه الارض تاني هو اتمتع بالفلوس وكان واخد المتر مثلا ب 3 جنيه ولا حاجه المتر النهارده بقى ب 200 جنيه او ب 300 جنيه خلاص ابيع الارض للناس وارجع الفلوس للبنوك ما عملناش حاجه وانت عارف سوق العقار كل ما يزداد في بلد يدل على ان الاقتصاد فاشل لان تجميد الاموال في العقارات ما هو ده تضييع للاموال السائله النهارده لما انا اشتري ال- ال- الارض مثلا في في بلدنا هنا المتر وصل 13000 جنيه علشان ما فيش اراضي والناس عايزه عايزه تبني ومعاها فلوس فانا النهارده لما أجي اجمد ارض 120 متر أك- ابيعها بمليون و200 الف مثلا او مليون وربع والكلام ده ده لو مال سايل يستثمر على الارض كان حللنا مشاكل كتير لكن اجمد الفلوس في عقار ما دي مشكله برضه فأنا عايز أقول ال- ال- ال- المال عندما يصل إلى هذه الأدمغة الدنيا كلها بتضيع يزداد الفقير فقرا ويزداد الغنى غنى الغني غنى فاحنا النبي عليه الصلاة والسلام لما عمرو بيقول له أنا الماء على هذا تبعتك قال له يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى